السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله لقاءنا النهاردة مع تابعي جليل يعني زي ما بيسموه كده آه، يعني في كل حاجة تلاقيه كان حريص جدا على طلب العلم وكان بيطلب العلم على يد بعض الصحابة ومن أمثال هؤلاء وعلى رأس هؤلاء زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما أبو هريرة كان ليه نظرة ثاقبة في الناس اللي بيطلبوا العلم على أيديه فقعد يبص ويتأمل في أحوال سعيد بن المسيب لقى إنسان ما شاء الله خجول جدا وقور جدا عنده خشية لله عالية قوي عنده حياء شديد جدا وما شاء الله عنده إقبال على طلب العلم بشكل غير عادي عنده أدب عالي جدا فلما لقى فيه الصفات الجميلة دي راح مجوزه بنته فسعيد بن المسيب يعتبر زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عبادة سعيد بن المسيب كان حاجة عجيبة جدا لما تقعد تتخيل رجل يعني لمدة خمسين سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام تقول مش ممكن يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار فتخيل حضرتك لما سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة واسعة صلى خمسين سنة خلف الإمام لم يتخلف عن تكبيرة الإحرام ولو مرة تقول مش ممكن مش ممكن إنسان يكون عنده الهمة العالية دي والحب الشديد ده للصلاة ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة هذا الرجل ينطبق عليه المثال الجميل دوت ان هو تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة فعلا قرة عينه لانه فعلا كون ان انت تواظب خمسين سنة خلف الامام حتى انه كان بيقول في مقولة تانية بيقول ايه ما نظرت الى قفا احد غير الامام خمسين سنة يعني انا خلف الامام مباشرة ما فيش حد بيني وبين الإمام أنا اللي ورا الإمام مباشرة شيء عجيب جدا يا جماعة علو وهمة لا تخطر على قلب بشر يا شباب المسلمين اللي يعني بتكسروا تروحوا المسجد وممكن يكون المسجد تحت البيت أو جنب البيت روح وأقبل على الله سبحانه وتعالى وروح صلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك صلاة الجماعة واجبة وليست يعني مستحبة دي واجبة لازم لازم تروح تصلي في المسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى فبيقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام خمسين سنة في يوم من الأيام من شدة البكاء وال- وال- وال- والخشوع وال- والخضوع عينيه تعبت وبقى يعني نظره ضعيف فقالوا له طب تعالى نخرج لحته اسمها العتيق تنظر الى الخضره والى الماء ولعل وعسى ان يعني ال- النظر عندك او قوه النظر تتحسن فقال وكيف أصنع بشهود العشاء والفجر أنا لا يمكن أفرط في صلاة العشاء ولا صلاة الفجر حتى لو راحت عينيا الاثنين وما بقتش أشوف بيهم خالص ما يهمنيش المهم إن أنا أكون بصلي صلاة الجماعة في المسجد في بيت ربنا حيث ينادى بهن سبحان الله تعالوا نبدأ الموضوع من أوله أو نعيش مع موقف جميل كده من أجمل المواقف التي مرت بسعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام عقد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عقد العزم على حج بيت الله الحرام وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلع مع الحشية بتاعته والناس اللي حواليه وطالعين من دمشق إلى المدينة المنورة طبعا طول السكة شوية بيرتاحوا وينصبوا الخيام وتذبح الذبائح وياكلوا ويشربوا ويتهنوا ومبسوطين و- ومقضيين بقى السكة في ذكر وتسبيح لله سبحانه وتعالى وفي طلب علم إلى غير ذلك لحد ما وصلوا المدينة المنورة فأول ما وصلوا دخل عبد الملك بن مروان وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المكان المعد لاستقبال آه، هذا ال- الأمير أمير المؤمنين بقى وبعدين بعد ما ارتاح وصبح تاني يوم الصبح فرح باعت غلامه اللي هو ميسره قال له يا ميسرة التمس لي عالما من علماء المدينة يأتينا ويذكرنا بالله ويعلمنا شوف حرص الأمراء عجيب جدا جدا طب شوف راجل بيحكم كام دولة ورغم ذلك كان حريص جدا على طلب العلم شوف قد ايه وبتبقى البركة كل البركة ان يبقى حاكم الدولة أو, أو, أو المسؤول عن الدولة يكون حريص جدا على تقريب أهل العلم وعلى حب أهل العلم وإكرام أهل العلم ويكون عنده حرص شديد جدا على نشر العلم وأن البلد كلها تكون على يعني درجة عالية من التقوى ومن الخشوع ومن العبادة لأن كل دي بتحل البركة في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى فقال له يا ميسرة التمس ليه عالما من علماء المسلمين أو من علماء يعني من علماء المدينة يأتينا ويذكرنا بالله سبحانه وتعالى ميسرة راح وده الحاجب بتاع أمير المؤمنين راح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن حلق العلم فلم يجد إلا حلقة واحدة اللي كان فيها سعيد بن المسيب وراح مشاور له سعيد بن المسيب قاعد وسط تلاميذه وراح ميسرة راح مشاور له عشان يجي عشان يكلمه فسعيد بن المسيب قال تشير إلي قال نعم قال تعالى ماذا تريد تعال انت يعني مش معقول هتشاور لواحد عالم كبير وتقول له تعالى لي انت لا انت اللي تيجي للعالم فراح له قال له ماذا تريد قال انا حاجب امير المؤمنين وامير المؤمنين قد ارسلني وقال التمس لي عالما من علماء المدينه حتى ياتيني فيحدثني فقال له سعيد بن المسيب اذهب وقل له اني لست من حدافه انا مش من المحدثين بتوع الامير انا راجل بدي دروسي في بيت ربنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أخرج من المسجد وطلابي حواليا وإذا كان عايز هو بقى يجي يتلقى العلم فإن الحديث يؤتى إليه ولا يأتي إليكم والمكان فيه متسع فليأتي أمير المؤمنين ليتعلم العلم بين أيدينا تعجب ميسرة في واحد في الدنيا يرفض دعوة أمير المؤمنين عشان يقعد يتكلم معاه الناس تتمنى أنها تقابل مدير عام مش مش أمير مؤمنين وراح راجع ميسرة لأمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان قال له ذهبت فلم أجد إلا حلقة واحدة وجدت فيها شيخا كبيرا ودعوته إليك ليحدثك فقال إني لست من حداثي خد بالك وقال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليكم فإذا أراد أمير المؤمنين أن يأتي فليأتي ليتعلم فقال عبد الملك بن مروان أجل هذا هو سعيد بن المسيب ليتك لم تأتي يا ريتك ما رحت له ولا كلمته لان حس طبعا بخجل شديد جدا ان هو امير المؤمنين ويطلبه عشان يروح عنده ويس ويسمعه كلمتين ويرفض ان هو يجي لامير المؤمنين مين اللي قاعد بقى في الجلسه ديت ولاد عبد الملك ابن مروان اللي هم فيما بعد واحد ورا الثاني هيبقوا هم كمان امراء المؤمنين الاربعه الاربعه هيبقوا امراء المؤمنين بعد كده فواحد منهم تحجب فبيقول من هذا الذي يرفض ان ياتي لامير المؤمنين مين دوت في حد في الدنيا يرفض انه يجي لامير المؤمنين فواحد من جلساء الملك واولاده يعني فقال له ذاك الذي خطب امير المؤمنين بنته لاخيك الوليد بن عبد الملك فرفض قال له ايه ده الراجل دوت سعيد بن المسيب رفض يجوز بنته لاخويا الوليد بن عبد الملك الوليد بن عبد الملك ده اللي هو بعد عبد الملك بن مروان هيبقى امير المؤمنين يعني الخليفة الأمير اللي جاي يعني واخد بال حضرتك قال له معقولة رفض إن يجوز بنته لأخويا عبد الم... اللي هو الوليد بن عبد الملك وهل كان يحلم أو يحلم إن هو يلاقي واحد زي الوليد بن عبد الملك هو كان يخطر على باله أصلا إن واحد زي أخويا يتقدم لبنته فالراجل ده اللي قاعد ده قال له أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أقص قصته عليكم قال له احكيها قال له أنا سمعت القصة من الشاب اللي اتجوز بنت سعيد بن المسيب اللي هو كثير بن أبي وداع إيه اللي حصل يا جماعة باختصار القصة باختصار القصة إن عبد الملك بن مروان حب إنه يزوج بنت سعيد بن المسيب لابنه اللي هو الوليد بن عبد الملك اللي هو هيكون بعد كده أمير المؤمنين سعيد بن المسيب هو ما كانش يعني يعني بالبلد كده ما كانش بيحتقر شأن أمير المؤمنين هو كل ما في الأمر خايف على بنته إن هي تتفتن في دينها وهو قال كده للناس اللي كانوا قريبين منه قال لهم تكون ابنتي فيما بعد بنت أمير المؤمنين فيغدو فيغدون عليها بالحرير والطعام والمش عارف ايه وملذات الدنيا فأين دينها إذن في الوقت ده هتعلق قلبها بالدنيا وتنسى بقى العبادة والصلاة وقيام الليل والقرآن و... فأنا خايف على دينها إنما هو ما كانش مستخسر إن هو يجوز بنته لابن أمير المؤمنين فالمهم إيه اللي حصل؟ في الوقت دوت كان في تلميذ من أنجب تلاميذ سعيد بن المسيب اللي هو كثير بن أبي وداع غاب عن الحلقة بتاعت سعيد بن المسيب حوالي خمس أيام وبعدين راح مقابله سعيد بن المسيب أين كنت يا كثير؟ قال كنت يعني أدفن زوجتي فقد ماتت قال هل أخبرتنا حتى نشهدها معك يعني كنا نساعدك كده في الدفن والعزاء والكلام ده كله وسكت وشويتين سألوا سعيد بن المسيب قال هل استحدثت زوجا غيرها يا كثير اتجوزت واحدة ثانية ولا لسه قال ومن يزوجني يا أبا محمد أبو محمد دي كنية سعيد بن المسيب قال ومن يزوجني أبا محمد وأنا لا أملك من الدنيا سوى درهمين أو ثلاثة قال إن فعلت أنا تفعل قال أو تفعل يا أبا محمد أنت تجوز واحد فقير زيي قال أجل فقام سعيد بن المسيب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد زوجتك ابنتي على درهمين طبعا كثير من وداع كان يعني مش مصدق نفسه جوازه بدرهمين يعني حاجة حاجة كده ببلاش يعني فجري على البيت من شدة الفرح بيقول فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح وكنت صائما في ذلك اليوم فلما وصلت سمعت أذان المغرب فعجلت إفطاري وكان خبزا وزيتا خبز وزيت بس ما فيش أي حاجة تانية خالص يعني قال فلما أردت أن أتناول الإفطار حتى أصلي المغرب سمعت الباب يطرق فقلت من فقال سعيد بن المسيب فقال سعيد قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب ليه؟ قال لأنه لم يرى منذ أربعين سنة إلا ما بين البيت والمسجد حد شاف راح أي حتة إلا بيته مسجده بيته مسجده مفيش غير كده قال ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب فقلت يرحمك الله يا شيخي يعني ده أنت شيخي وأستاذي هل أخبرتني حتى أتيك قال لا مثلك أحق أن يؤتى يا سلام على تواضع العلماء الجمال ادي ادي العالم كلما ازداد العالم علما كلما ازداد تواضعا وده عامل زي حبايه السنبله بتاعت القمح سنبله القمح يا حبايبي لما تكون مليانه مليانه من جوه قمح بتميل على الارض تواضع مليانه ولما تكون فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص بتكون واقفه كده وشامخه فلما تلاقي العالم متكبر اعرف انه جاهل ولما تلاقي العالم متواضع اعرف انه عالم فقال له مثلك احق ان يؤتى يا كثير ثم قال له يا كثير علمت أنك شاب عزب أنا عرفت أن أنت طبعا لسه زوجتك ميتة و... فكرهت أن تبيت ليلتك بغير زوجة وقد عقدت لك على ابنتي فها هي زوجتي وراح مطلعها من ورا ظهره وحطها جوه الدار وراح قافل ما قالوش بقى طب حبيب قلبي معلش بس نكتب القايمه وبعدين نمضي عليها بعدين وخلص الموضوع ونظبطها مع بعض ما عملش كده عارف ان بنته لما يديها لواحد بيتقي ربنا ده أغلى عنده من كنوز الدنيا ومن فلوس الدنيا يا حباب قلبي فقال كثير فسقطت المرأة من الحياة أول مرة تشوف راجل سبحان الله الله يرحمه الحياة يعني فالمهم يعني فسقطت المرأة من الحياة قال أما أنا فذهبت لأواري الخبز والزيت حتى لا تصدم بعيشتها يعني تلاقي بليلة الدخلة خبز وزيت ومال بعد كده ناكل إيه كراتين فالمهم قال خبيت الخبز والزيت فلما خبيت الخبز والزيت طلعت فوق السطح عشان انادي على واحد جاري يديني شويه فلوس سلف كده اقدر اصرف على زوجتي فلسه بينادي فلقى امه بتقول له هل تزوجت يا كثير قال اجل يا امه كانت امه عند عند جيرانه يعني كانت عند جارتهم هل تزوجت يا كثير قال أجل يا أمي قالت وجهي من وجهك حرام إن قربت منها قبل ثلاث سيبها لي بقى زينها لك وظبطها لك وبعدين ادخل بيها قال لها حاضر جت امه راحت واخده الزوجه ديت اللي هي ايه بنت سعيد بن مسيب وزينتها وظبطتها ووش اول وش تاني وظبطت الدنيا وراحت مديها له ايه بعتها له بعد ثلاث ايام. يقول كثير فلما دخلت بها فاذا هي من اجمل النساء ومن اعلم النساء بكتاب الله ومن اعلم النساء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بانعم ليله. ومكثت معها شهرا كاملا خدوا بالكم بقى فلما مضى شهر كامل أردت بعد ذلك أن أذهب لأتعلم علم سعيد بن مسيب فقالت إلى أين أق... في الصباح بقى في صباح... صباحية أول يوم قال أردت أن أذهب لأتعلم العلم على يد سعيد بن مسيب قال إلى أين أنت ذاهب يا كثير قلت لأتعلم علم أبيك قالت اجلس أنا أعلمك علم أبي انا عندي العلم كله بتاع ابويا طبعا دي كانت اخر انتاج المصنع بعدها قفل فالمهم فسبحان الله قال فمكثت معه شهرا كاملا وبعد الشهر راح بقى مجلس مين سعيد بن المسيب فلما قرب منه وانتهت الحلقة بتاعت العلم اقترب منه سعيد بن المسيب وقال كيف حال هذا الإنسان قال بخير حال يا أبا محمد حال يسر الحبيب ويسوء العدو فدفع له سعيد بن المسيب عشرين ألف درهم وقال استعن بها على عيشك مع ابنتي يا الله شيء والله العظيم يخلي العقل يطير واحد يرفض يجوز بنته من ابن أمير المؤمنين اللي هو بعد كده هيبقى أمير المؤمنين ويجوزها لشاب فقير ويديله كمان عشرين ألف درهم ليه؟ علشان دوت هيصونها وهيعلمها العلم الشرعي وهيقربها من ربنا أكتر أما لو اتجوزت ابن أمير المؤمنين اللي هيبقى بعد كده أمير المؤمنين ما بنقولش إن هو وحش بس بنقول مش هيعلمها العلم الشرعي مش هيقربها أكتر من ربنا بل بالعكس ممكن لما تدخل عليها الدنيا ممكن تتفتن بالدنيا وتنشغل بالدنيا عن قيام الليل ودراسة القرآن والعلم وإلى غير ذلك شفت الأب لما بيكون حريص على أن هو يختار لبنته رجل صالح يعينها على طاعة ربنا شفتوا قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. شفت قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج امراه من رجل من فقراء الصحابه على ما معه من القران. يعني قال له معايا صورة كذا وكذا معيش بقى لا أي لا فلوس ولا أي حاجة طب هات لها خاتم من حديد قال ما وجدت خاتما من حديد الحديث في البخاري قال أمعك شيء من القرآن قال معي سورة كذا وكذا كم سورة كده على قد قال قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية على أن تحفظها ما معك من القرآن قد إيه أم سليم اللي أم أنس بن مالك تزوجها أبو طلحة وكان مهرها الإسلام هو أسلم فقالت له هو ده مهري أنا مش عايز أي حاجة غير أن أنت تسلم لو أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه فأسلم أبو فأسلم أبو طلحة وكان مهرها هو الإسلام إسلام أبو طلحة قد إيه نماذج مشرفة بجد بجد فعلا شفت الأب لما يكون حريص على أنه يختار لبنته الزوج الصالح عمر بن الخطاب لما تقامت حفصة راح لأبو بكر عرضها عليه فلم يرد عليه عرضها على عثمان فعرض بالكلام قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا فراح بعدها مباشرة بفترة تقدم لها النبي وتزوجها صلى الله عليه وسلم فجاله أبو بكر وكلم عمر قال هل وجدت علي في نفسك أنك عرضت علي حفصة فلم أرد عليك قال له أجل أيوة فعلا زعلت منك قال فإني كنت قد سمعت رسول الله يذكرها فكرهت أن أفشي سر رسول الله ولو تركها رسول الله لا تزوجتها يا سلام يا سلام على حرص الأب ان هو يختار لبنته زوج صالح ده اللي حصل بين عبد الملك بن مروان وبين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة فالراجل بقى اللي هو كان جليس عبد الملك بن مروان وهو وأولاده بيحكي لهم بيقول لهم اللي حصل كذا كذا كذا وهو رفض يجوز بنته من الوليد عشان بس هو مش مستخسرة فيه بس خاف عليها لا تتفتن بالدنيا وبالبذخ اللي انتوا عايشين فيه وحب ان هو يجوزها من شاب فقير عشان ياخد بإيديها مرضات ربنا والطلب العلم هي دي المسألة فشاهد في الموضوع طبعا ده خلى الوليد بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان نفسه يشيل في صدره قوي من ناحية سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة لكن حصل موقف تاني خلاهم يشيلوا منه أكتر وأكتر ان كان بعد ان كان بعد الوليد ان كان بعد عبد الملك بن مروان كان اللي هو بقى يعني مترشح بقى زي ما بيقولوا اللي كان ليه البيعه بعديه على طول اللي هو اخوه مروان ابن عبد العزيز عبد العزيز بن مروان عبد العزيز بن مروان ده اللي مين يا جماعه اللي هو ابو عمر بن عبد العزيز اللي هو كان ساعتها كان حاكم مصر كان حاكم مصر في الوقت دوت عبد العزيز ابن مروان اللي هو اخو عبد الملك بن مروان وعبد الملك بن مروان كان المرشح بعديه على طول عبد العزيز بن مروان بس عبد العزيز بن مروان مات سنه 84 هجريه وكان زي ما قلت لكم كان ليه البيعه بعد عبد الملك في الوقت دوت راح عبد الملك بن مروان عقد البيعة لولاده الاثنين بقى الوليد وسليمان الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وكتب البيعة ديت لكل البلدان ان كل الناس لازم تبايع للوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك فايه اللي حصل كان في الوقت دوت كان والي المدينه واحد اسمه هشا- هشام ابن اسماعيل هشام ابن اسماعيل وهشام ابن اسماعيل دوت كان يعني سبحان الله كان من ابناء عمومه سعيد بن المسيب كانوا قرايب فراح هشام بن اسماعيل عرض البيعه بتاعت ان بعد امير المؤمنين عبد الملك بن مروان هيمسك من بعديه الوليد ومن بعديه سليمان يلا يا جماعه بايعوا على الكلام ده فكل الناس بايعت الا سعيد بن المسيب رفض فراح هشام بن اسماعيل اللي هو من ابناء عمومته اللي هو والي المدينه راح واخده وراح ضربه ستين صوت سبحان الله وطاف به في المدينه وكل ما يطلبوا منه انه يبايع الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك بعد عبد الملك بن مروان يرفض ليه لانه كان بيقول لا ابايع وعبد الملك حي ليه لانه كان لا يرضى عن الاستخلاف بالوراثه دون الشورى كان عايزها شورى ما كانش عايزها وراثه ان عبد الملك بن مروان يموت يوم يجي بعد الوليد يجي بعد الوليد سليمان يجي بعد سليمان مش عارف فلان فقال لا انا مش عايز الحكم يبقى وراثه فانا لا ابايع فرفض فراحوا واخدينه لمكان المكان دوت بيحصل اسمه الثانية كان بيصلب فيه وبيقتل فيه العصاة وصلت وصلوا لحد هناك وبعدين يعني صعب عليهم سعيد بن المسيب برضه عالم واحد الفقهاء السبعة فراحوا مرجعينه مرة تانية ودخلوه السجن فلما دخلوه السجن كتب هشام بن اسماعيل اللي هو والي المدينة باللي حصل ما هو كان عبد الملك ما يعرفش اللي حصل راح كاتب له رسالة قال له سعيد بن المسيب رفض انه يبايع لو- للوليد بن عبد الملك اللي هو ابنك وسليمان بن عبد الملك وانا سجنته دلوقتي الراجل اللي خد الخطاب جاي بقى ورايح لمين لعبد الملك بن مروان فراح قال له يا امير المؤمنين اريد ان اعرض عليك امرا واشير عليك بامر ما قال له ما هو قال ان تامر هشام بن اسماعيل بان يفرج عن آه، سعيد بن المسيب ويطلعه من السجن يعني ليه قال له سعيد بن المسيب مش في دماغه اي حاجه بالبلدي كده لا في انقلاب عسكري هيعمله ولا هو بيبص على الحكم ولا الملك ولا عايز اي حاجه وما فيش اي خطر منه بالمره كل ما في الامر ان هو رفض البيع خلاص يرفض وهو واحد من الشعب والشعب كله موافق فلقى عبد الملك بن نوران كلام مقنع فرح كاتب لهشام بن اسماعيل قال ما ضرك لو تركت سعيدا ويعني وخلاص و- و- ويعني خرجوا من السجن فلما وصل الخطاب لسعيد آه، ابن اسماعيل هشام بن اسماعيل حزن جدا انه عمل اللي عمله ده مع سعيد بن المسيب هو ابن عمه يعمل فيه العمال دي كلها ليه ويضربه ويطوف بيه ويدخله السجن و- وكل ده ليه فخرج سعيد بن المسيب وعاد إلى دروسه وتلاميذه ومريديه وكان ليه دور كبير جدا في خدمة المسلمين انه لما مات العبادله الاربعه والعبادله الاربعه دولت اللي هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص لما ماتوا الاربعه دول يا جماعه صار الفقه في جميع البلدان الى الموالي المو... المولى ده اللي هو ايه اللي هو كان عبد وبعدين اعتقه سيده فبقى مولى زي مثلا كان زمان مثلا زي آه، آه، آه، زيد بن حارثه مثلا كان عبدا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى خد بالك يقال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبح العلم والفقه في كل البلدان الى الموالي يعني فقيه مكه كان عطاء بن ابي رباح وفقيه اليمن طاووس وفقيه اهل اليمامه يحيى بن كثير وفقيه اهل البصره الحسن وفقيه أهل الشام مكحول إلا المدينة خصها الله بقرشي اللي هو سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمة واسعة عاش طول عمره معلما ومربيا وعابدا زاهدا تقيا ورعا ولكن بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء وشفت قد إيه كان ليه مواقف عظيمة جدا ما كانش يقول إلا كلمة الحق وما كانش يتعامل إلا بكل عزة و- وكبرياء المؤمن وعارف ان رزقه محدش هياخده وعارف ان محدش هيقدر يعمل له حاجة الا بقدر الله سبحانه وتعالى وعايش حياته كلها لله خمسين سنة حبايب قلب ما بين البيت والمسجد لم تفته تكبيرة الحرام خمسين سنة يا شباب يا شباب اللي مفرط في الصلاة مش عايز أقول في المسجد بس وحتى في البيت ده في ناس تاركين الصلاة أصلا وفي ناس بيصلوا لكن من منازلهم وفي ناس بتصلي فرض وتسيب فرض وفي ناس ما بتصليش إلا يوم الجمعة وفي ناس مش عايزة تصلي خالص حبايب قلبي شفت قد ايه ربنا بيعلي قدر الانسان طول ما هو عايش على طاعه ربنا سبحانه وتعالى بعد حياه طويله مليئه بالزهد والبذل والعطاء والتضحيه والعباده نام سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه على فراش الموت وفاضت روحه إلى بريها سنة 94 هجرية في خلافة الوليد ابن عبد الملك وكان في اللحظة ديت سعيد بن المسيب كان عمره 95 سنة الله خير الناس من طال عمره وحسن عمله جميل قوي انك تعيش طويل وتملى حياتك كلها طاعة لله جميل قوي ان عمرك يطول ولكن العمر ده يكون كله في طاعه لله وقرب لربنا كل ركعه وكل سجده هتسجدها لله هتقربك اكتر لان ربنا اللي قال كده قال واسجد واقترب وكل يوم هتصومه كله في ميزان حسناتك هيتقل حسناتك يوم القيامه وكل عمره وكل حج وكل ذكر لله وكل قراءة قرآن وكل إكرام يتيم وكل إحسان إلى الجيران وكل طلب علم وكل ذكر لله وكل آية تقرأها وكل دعوة إلى الله وكل إحسان للوالدين وكل بر للوالدين وكل إكرام للفقراء واليتامى والأرامل والأرحام كل ده يبقى في ميزان حسناتك واغتنم كل لحظة في عمرك وتأكد زي ما النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة اوعى تفوت لحظة من عمرك إلا في طاعة اجعل عمرك كله طاعة لله سبحانه وتعالى وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي غدا مع تابعي جديد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته